رائدهم وجنته لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين اللهم أمين أما بعد أيها الإخوة الكرام فمرحبا بكم في حلقة جديدة من فقه الفرائض وهذه الحلقة كما تعلمون خصصت للفتاوى التي تتعلق بفقه الفرائض ونحن بمشيئة الله عز وجل حتى ترد الاتصالات التي تتعلق بفقه الفرائض نتكلم في موضوع قد بدأناه في اللقاء السابق حينما عرضنا للرد والعول بينا أن التركة العادلة هي التي تقسم السهام على أصحاب الفروض دون أن يكون هناك زيادة أو نقصان السهام تساوي أجزاء التركة بغير زيادة أو نقصان فإذا حدث في التركة وأن زادت السهام عن مقدار الحصص التي في التركة فيتم نقصان من حصص الورثة بنسب متساوية بحسب النسبة التي يرث بها كل منهم ويسمى ذلك بالعول حدث نقصان لكل الورثة أما الرد يوجد أصحاب فروض في التركة ولكن سهام أصحاب الفروض أقل من سهام التركة كأن يموت رجل ويترك زوجة وبنت البنت لها نصف التركة الزوجة لها الثمن يبقى التركة لما نقسمها هنجعلها من 8 سهام أربعة للبنت اللي هو النصف وسهم واحد للزوجة اللي هو التمن يبقى خمس أتمان يبقى عندنا ثلاثة أسهم هذه السهام لا تجد لها وارثا وهذا ما يعرف بالرد وعرضنا فيما سلف لمذاهب أهل العلم في الرد وبينا مذاهب الفقهاء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ووقفنا عند هذا الحد ولم نبين الذي يعمل به قانونا وقانوننا المصري يقول بالرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين إذا وجدت تركة كهذه بنت وزوجة البنت لها نصف التركة والزوجة لها الثمن طب الثلاثة أسمان من يستحقها الذي يستحقها هي بنت الميت هي التي تستحق ما بقي من التركة فيتم الرد على صاحبة الفرض من غير الزوجين وهي ها هنا البنت فيقال الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين وعلى ذلك فإن المستحقين للتركة أصحاب الفروض وبعد أصحاب الفروض إن بقي شيء فهو للعصبات فإن لم يكن في التركة صاحب فرض وإن كان صاحب فرض ولم يوجد عاصب فإنه يتم الرد إن وجد شيء من التركة يتم الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين كما بينا في هذه المسألة يبقى المسألة دي من 8 سهام البنت لها 4 سهام الأو الزوجة لها سهم واحد والثلاث سهام الباقية ترد إلى البنت فيقال ورثة النصف فرضا وثلاثة سهام من, من على 8 ثلاثة أسمان ورثتها عن طريق الرد عليها إن شاء الله نتلقى هذا الاتصال ونتم بأمر الله
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا فضيلة الشيخ يا مرحبا آه، جزاك الله خيرا عن هذا البرنامج آه، استاذن حضرتك في سؤال بعد اذنك تفضلي آه، انا اخت زوجي آه، زوجها متوفي وعندها من الاولاد آه، لا معلش هنقول ايه قولي واحدة بس وخلاص زوجها متوفي امرأة زوجها متوفي آه، امرأة زوجها متوفي نعم هي عندها حضرتك ثلاث اولاد وبنت مم.
آه، المهم حضرتك هي عندها بيت آه، ملكها آه، يعني سايبه الزوج مم.
فالبيت ده فيه حضرتك شقتين الشقتين دول الولدين اللي هم الكبار اللي متخرجين من الكلية عايزين يتزوجوا فيه مم.
فهي دلوقتي حضرتك قلقانة من من الأولاد ديت فعايزة تأمن حياة الولد والبنت اللي فاضلين مم.
لأن منهم لسه ولد قاصر مم.
فعايزة حضرتك الحل بالنسبة لهذه الزوجة تعمل إيه؟
نعم
هي طبعا خايفة الحق ده يضيع فطبعا عايزة عايزة تأمن للبنت والولد باقي الحق خايفة الولدين ممكن يستولوا على الشقة ممكن يوم ما يرضوش يخرجوا منها بعد كده والبيت دوت هو عبارة عن الشقتين دول فالحل حضرتك ايه و- وإن كان الأمر ده يخرج عن مسائل المواريث باعتبار إن إحنا بنتكلم في توزيع الحصص والأنصبة أم معلش انا لقيت لا، البرنامج العفو حضرتك- العفو ما يجراش حاجة ما يجراش حاجة إن شاء الله إنما إحنا هنا بنقول بالنسبة ده مش توزيع تركة التركة لا تكون إلا بعد وفاة الإنسان عشان يكون في تركة أول شرط من شروط التركة أن يموت الإنسان وأن يخلف مالا وورثه معايا حضرتك؟
مع حضرتك آه، ده أول شرط من شروط الإيه؟ من شروط التركة. فالنهاردة ال- الأم الفاضلة هذه ممكن تبرم عقود إيجار مع أبنائها مؤقتة محددة المدة ويتم الاتفاق معاهم إن هم في الفترة ديت يسعوا جاهدين لبناء شقتين آخر كعلو على الشقتين الموجودين. أو تأجر الشقة اللي موجودة عندها وتاخد مقدم وتبني بيه الشقتين اللي فوق لمدد مؤقتة بحيث إن الأولاد التانيين يجدوا مكان ينتفعوا بيه.
ج- جزاك الله خيرا يا وجزاكم فضيلة مثل الشيخ وجزاكم مثل.
جزانا الله. شكرا شكر الله الاتصال آخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله جزاكم وبركاته الله خير يا فندم الله يحفظك فيك.
آه، استاذن حضرتك معلش سؤالين بعد اذنك اتفضلي آه، السؤال الاول بالنسبه للسفر للعمره او الحج بدون محرم مع بلوغ السن لا الواحد.
حضرتك حضرتك بعد إذنك الحلقة دي مخصصة لفقه المواريث اه بس بقى اه بس اه في فتاوى عامة لفضيلة الشيخ محمد حسان اه دي بيتلقاها وبيجيب عنها طيب يا فندم.
فحضرتك أنا الط- اللي اللي بجيب عنه هنا المواريث فقط طيب يا فندم. شكرا أبو زهر وجزاك الله خير الله يعزك ويحفظك الله يحفظك في المس... اتصال اتفضل السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ وجزاكم بمثل بعد اذن حضرتك انا عايز اسال حضرتك سؤال اتفضلي هو لو ال... لو في يعني لو الابن مات وترك ولد في وجود الجد مم.
الولد ده يورث ايه من الجد مع العلم ان في ذكرين يعني اتنين لاخو الزوج يعني آه، في عمين للولد في عمين للولد اه اه اه, ف... ف... فانا كنت سمعت ان ال- الذكوره بتحجب آه.
فهل هي لو حجبت آه، ممكن ال- الجد يهب شيء لل... للولد دون نعم كهبة أم يترك الموضوع خالص وده يكتبه في وصية أم ما يكتبوش خالص ويسيب لغاية الوصية الواجبة طيب وهل الوصية الواجبة دي يعني من الكتاب والسنة أم هي سنة بس سنتها البلد حاضر جزاك الله خيرا وجزاك مثل يا رب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للوصية الوجه- طب في اتصال آخر ناخده ونجيب إن شاء الله عن السؤال معنا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور آه، انا ليا ابن تعبان نفسيا ممكن يعني ممكن اميزه شويه عن اخواته اميزه شويه بالنسبه لل- للميراث او اكتب له اي حاجه كده وانا عايشه مم.
آه، يبقى حرام عليا ولا حاجه حاضر حاضر يا حاج لان هو نفسيته تعبانه وبعدين سالنا الدكاتره كلهم قالوا ان هو هيفضل كده على طول تعبان نعم.
نفسيا على طول
ماشي ربنا يعفو عنه ونسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما طيب اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين لحضرتك اتفضلي اتفضلي الله يخليك اه هو كان في مشكلة بيني وبين جوزي وبعدين حلف عليا بالطلاق في التليفون لا حضرتك احنا بالنسبة للفتاوى هنا فتاوى متعلقة بالمواريث فعايزين نبقى ايه ما نتعداش على الاختصاصات الموجودة انت معايا حضرتك طيب الأخت الكريمة السائلة احنا بننصحها بالنسبة لمسائل الطلاق تتوجه إلى لجنة الفتوى في الأزهر الشريف بالقاهرة والله سبحانه أعلى وأعلم والأسئلة اللي تيجي يا ريت تكون في موضوعنا اللي هو فقه المواريث بالنسبة للسؤال اللي تلقيناه الآن ال- الأخت الكريمة السائلة بتسأل عن رجل مات في حياة أبيه وترك ابن فالابن بالنسبة للجد ابن ابن والجد عنده ولدين فالجد لو مات هيموت عن ولدين وهيموت عن ابن ابن احنا عندنا ان الابن يحجب ابن الابن عن الميراث فبالتالي ابن الابن ليس له ميراث في جده لكن له وصية واجبة الوصية الواجبة هذه معمول بها من سنة 1947 فالوصية الواجبة المعمول بها هذه تستند إلى بعض المذاهب الفقهية المذاهب الفقهية اختلفت فيما بينها وإن كان ده الرأي المرجوح بالنسبة لآية الوصية في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين احنا بينا ان دي كانت مرحلة من مراحل تشريع الميراث كان التوارث ليس بنصيب محدد مقدر وإنما كان الإرث يرجع لمشيئة المورث الإنسان إذا شعر بالمرض أو بدنو الأجل يتولى هو الوصية للأقربين وما بقي فهو لأولاده لذلك هذه المرحلة من تشريع الميراث كانت تعرف بمرحلة الوصية للوالدين والمال للولد وكان يجب على الإنسان أن يوصي ويأسم إن لم يفعل لقول الله عز وجل حقا على المتقين ولفظة حق من الألفاظ التي تفيد الوجوب احنا نستدل على الوجوب بألفاظ منها الحق والواجب والكتابة كتب عليكم أي فرض عليكم إلى غير ذلك فعند الأصوليين هذه من ألفاظ الوجوب فعند جمهور الفقهاء إن آيات المواريث في سورة النساء نسخت آية الوصية في سورة البقرة لكن عند غيرهم أن سورة البقرة لم تنسخ آية الوصية بها بنزول آيات المواريث في سورة النساء وإنما يعمل بها في نطاق محدد هذا النطاق أشبه بالنطاق الذي نحن فيه اللي هو الوصية الواجبة فإن مات الرجل وكان له ابن ابن فإنه يوصي له إن شاء الله نتلقى هذا الاتصال ونتم الإجابة بأمر الله السلام عليكم ورحمة السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا وبركاته دكتور؟ جزاكم الله خيرا اتفضلي جزاك الله الله خير.
يكرمك تساعدك يعني تسع صدرك شويه ليا عشان المساله لفه شويه لو في المواريث تحت امر في المواريث حضرتك.
إن شاء طب الله.
اتفضلي هو باذن الله تعالى ال- الرجل الشيخ اللي توفى دون كان واهب ابنه يعني مش موهبه هو كان مأجر محل واخد بال حضرتك مم.
فابنه بعد كده معلوش شغله وكده فقال له اديني المحل انا ادفع ايجارته واخد بال حضرتك و- ويبقى انا اتعامل فيه يعني ابيع واشتري فيه مم.
فطبعا اشترى فيه بضاعة وكده وبقى محله من 40 سنة مم.
فالراجل ده توفي واخد بال حضرتك وهو معاه عنده بيت ملك مم.
بيت بحاله يعني مم.
كان واهب لاثنين من الصبيان من ولاده شقتين مم.
في البيت ده وفي شقتين إيجارة وباقي الصبيان طبعا هم خمس بنين وثلاث بنات لا ثانية واحدة ودى الولدين شقتين اه في ولدين منهم مدوهم شقتين في البيت مم.
والولد التاني اللي هو محل الإيجارة ده بعيد عن البيت خالص مم.
يعني فهو بقى يدفع ايجاره من 40 سنه نعم فطبعا ده خارج الميراث فالمهم ان اخواته وقتي بيقولوا ان انت او في شقه اللي هي بتاعت صاحب البيت مم.
فاضيه مم.
فالشقه دي عليها الاشكال كله مم.
بيقولوا ان الشقه دي بتاعت الولدين الفايضين اللي اللي بره والثلاث بنات وانت مالكش حاجه اللي انت واخد محل ايجاره وبقالك كتير آه، ابوك اداهولك مم.
فايه راي حضرتك في المساله دي انت- يعني ال- انت اللي هو اللي حضرتك- اخد المحل ده ليه في البيت ولا ملوش حضرتك مفيش.
اتصلت بينا من عدة أشهر لا والله لا كان توقف اول ليه؟
مره اسال طب حضرتك صديقة بتحلفي ليه ما ايوه انا بقول لحضرتك كان اول ما بعرفش اصل خالص عشان لا، كان- اسال في كان في المساله دي مسألة لان ومسألة.
عليها خلاف جامد جدا بين الاخوات والشقه دلوقتي محطوطه على اساس ان الثلاث بنات والولدين بس انما الولد الثالث يقولوا انت خدت نصيبك في المحل طيب احنا ن- ن- نصلي على رسول الله عليه الله أفضل الصلاة الصلاة وأزكى والسلام.
السلام نعم وأما بعد المسألة دي يا أختي الكريمة ليست مسألة فتوى احنا عندنا المسائل بتنقسم لنوعين مسألة مسألة فتوى ومسألة اسمها مسألة أقضية مسألة الفتوى واحد مات وساب كذا وكذا دي هي مسائل الايه الفتاوى مسائل الأقضيات اللي بتتعلق بأطراف وخصوم ومنازعات ولا بد أن نسمع من هذا وأن نسمع من هذا معايا حضرتك ال- الأخت الكريمة إن كانت متابعانا تنتبه لهذا الأمر لابد أن يتم السماع من كل الأطراف فبالتالي ما ينفعش أن احنا نقضي على غائب وبغير أن نسمع منه فالإخوة الكرام دول إذا كانوا يروحوا لجنة الفتوى أو يروحوا لحد من أهل العلم يجلسوا معه ويسمع منهم جميعا ويقضي بينهم لكن اللي أنا ملاحظه هنا إن بالنسبة للمحل اللي هو التجاري اللي هي بتقول إن الأخ خده وشغله وكلام زي كده احنا النهاردة بنقول إن مقابل الانتفاع هذا انتقل من ال- الأب إلى ابنه وده يقوم في عصرنا الحالي بالمال يقوم بالمال ويدخل في عناصر التركة بالنسبة للشقة اللي هي عليها الإشكال الشقة ديت بتقول إذا كانت شقة خالية إن كانت شقة إيجار شقة إيجار فديت النهاردة متورثي شقة الإيجار لا تورث إنما إن كان عقد الإيجار بيمتد اللي هو عقد الانتفاع لأحد الناس فخلاص بينتفع به من له حق الانتفاع بذلك القانون وإن كانت شقة في البيت اللي هم خدوا شقتين فيه وشقة تمليك فهذه تخضع للميراث الشرعي يعني الولدين مفيش حاجة اسمها كل واحد عنده شقتين ووهب الكلام ده كله يرد وترد التركة وتقسم من أول ابتداء ولكن بعد أن يجلس أحد مع الناس ويسمع إلى كل الأطراف ربما أن المسألة لم تكن على هذا النحو فلا بد أن احنا نسمع من الأطراف كلها لأنه لا يقضى على غائب بغير أن يسمع منه سؤال آخر السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم جزاكم الله خير لو سمحت فضيلة الشيخ يعني في سؤال آه، آه، هل اللي عصوا والدي عصوا الله عز وجل في عقوق الوالدين والتعدي عليهم بكل الإساءات بعد تربيتهم والحفاظ عليهم من المعاصي و- و- و- و- و- و- وتعليمهم كتاب الله وتحجيجهم بيت الله وتزويجهم آه، وعقوا والديهم في بعد ذلك و- وانحرفوا تماما تماما ع- وقطعوا والديهم بكل المقاييس يعني سنين ع- طويلة هم قاطعين والديهم هل دول يحق لهم أن يور- يورثوا
حاضر جزاكم الله خيرا بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ طيب.
يعني احنا نتمنى آه، فعلا إن- آه، آه، إقامة حدود الله فقط لا أكثر ولا جزاكم أقل الله خيرا جزاكم بارك الله الله خير فيكم بالنسبة للأخت الكريمة السائلة احنا عندنا شروط للميراث شروط الميراث هذه وفاة المورث وحياة الوارث تمام فالنهاردة ليس من شروط الميراث على الإطلاق أن يكون بار بوالديه لا البر والعقوق هذا المولى سبحانه وتعالى يجازي عليه نعم اتصال آخر طيب نسمع لهذا الاتصال ونتم إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الو أيها السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آه لو سمحت يا شيخ انا بنيت شقه في بيت اهلي يعني نعم انا كنت واخده سطوح وبنيتها عمدان و- وسقف وحيطان وكل حاجه نعم فوالدي كتبها لي بيع وشراء مم.
ويعني زي تمليك كده نعم فاخواتي معترضين نعم بيقولوا لي ان احنا واخدين حاجه مش انا واخده حاجه من حقهم هم يعني بابا كتب لي شقه بيع وشراء بخلاف الميراث ليا في البيت نعم فهو الصح ان هو كان يكتب لي العقد كده ولا ان انا ماليش ميراث ولا ولا انا ماليش حاجه في البيت اصلا طيب حضرتك هنكمل بس السؤال الأولاني وإن شاء الله نجاوب عن سؤال حضرتك بمشيئة الله بالنسبة للعقوق أو البر للوالدين فالمولى سبحانه وتعالى يكافئ ذلك بمثله إن كان عاق هيلقى جزاءه وإن كان بارا بأبويه هيجد ذلك في الدنيا قبل الآخرة بمشيئة الله لكن لا يمنع من الميراث أبدا ولم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع المسلمين أن العاق لوالديه يمنع من الميراث إنما موانع الميراث والتي سنعرض لها بمشيئة الله عز وجل منها القتل اختلاف الدين ويعني الكفر أن يكون على ملة غير ملة الإسلام ولكن أن يكون عاقا فهذا لم يقل به أحد أبدا فأمره إلى الله عز وجل والمولى يكافئه ويجازيه ولكن لا يحجب ولا يمنع من الميراث أبدا بزعم العقوق وما يفضلش حد على حد بسبب البر أو العقوق ربنا يكافئ على البر وعلى العقوق ولكن لا يمنع أبدا من الميراث يسوى بين الأبناء في العطية ويسوى بين الأبناء في الميراث ليس معنى ذلك مساوي بين الذكر والأنثى أقصد إن كانوا ذكورا لا يفضل أحدهم على الآخر إناثا لا تفضل إحداهن على الأخرى فبالنسبة للأخت السائلة اللي بتسأل عن عقوق الوالدين هل يكون سببا للمنع من الميراث ليس من موانع الميراث أبدا ولكن هذا على شفا حفرة يتردى فيها والعياذ بالله من سخط الله لعقوقه لأبويه فهذه من أكبر الكبائر نسأل الله أن يهدينا وإياه وأن يتوب علينا وعليه اللهم آمين بالنسبة للأخت الكريمة السائلة التي تقول أنها بنت شقة في ملك أهله طب في اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه كنت عايزه اسال حضرتك يا أستاذ- يا حاج آه، دلوقتي آه، انا مامتي عندها شقه مم.
وبعدين راحت باعتها وراحت جا- بكل تحويشة عمرها حطت فلوس كلها على بعض وجابت شقتين شقه لاخويا عشان يتجوز واحنا ثلاث بنات مم.
وشقه لينا فهو كده اصبح اخد ال- يعني النسبه الأك- الاكبر يعني مئة الف جنيه تقريبا ومفيش كده غير ال- نص الشقه بقى الباقي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ثلاث بنات فهل بقى الشقه اللي باقيه دي النص النص اللي احنا قسمناها دي تعتبر ان حق ثلاث بنات يعني هي تكتبها لنا على حياه عينها قبل ما هي ت- يعني بعد عمر طويل
طيب حاضر حاضر حاضر بالنسبة للأخت السائلة الكريمة التي تسأل أنها اشترت شقة في ملك أهله هي ال- المعنى مش اشترت شقة هي بنت الشقة وكلفتها من أموالها يعني جت على الدور الثالث مثلا والد سمح لها أنها تبني الشقة وتشيدها وتشطبها وتاخدها ليه كثير من الناس يقع في هذه المشكلة يبني على سقف البيت بتاع والده بتاع اخواته بتاع الورثة ويقول انا بنيت من حسابي والشقة دي تخصني ويتغافل عن شيء هام هو انت النهاردة بنيت فين بنيت على سقف والسقف ده بتاع مين بتاع ورثة او بتاع ناس اخرين طب النهاردة حق العلو ده مش ليه تمن انك تبني وتقوم بناء على سطح انسان ده ليه تمن يعني النهارده يجي على بيت الورثه يقول انا بنيت الدور ده كله من مالي وخلاص الشقه دي بتاعتي طب الشقه بتاعتك ازاي طب والنهارده انت كلفت المباني فقط طب وبنيت على ايه على الهوا ولا بنيت على سطح كان موجود وفي اساس موجود في البيت وعمدان خدمتك في هذا البناء لذلك بالنسبه لهذه الامور يتم تقييم السقف بتاع البيت يباع بكام ويتم تقييم الشقة كما لو بيعت والفارق يرد إلى ال- الوالد أو يرد إلى الورثة بالنسبة للمسألة اللي هي سألت فيها الأخت الكريمة الشقة ديت أنت النهاردة تملكتيها كاملة بالبناء آه، معلش معذرة في اتصال ونكمل الإجابة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه يا شيخ
اتفضلي لو سمحت آه، زوجي آه، والده متوفي من زمان مم.
وبعدين آه، جده توفى توفي فهل زوجي يورث نفس آه، نفس ورث عمه يعني حاضر والده بقى حاضر هو ال- ال- جده سايب قد إيه ورثة آه، سايب آه، ولدين وزوجته غير وزوجته.
زوجي يعني طيب حاضر ولد اللي زوجي متوفي اللي هي الجدة نعم اللي هي جدة زوجك نعم.
يعني طيب حاضر يعني ساب اتنين عمامه وجدته نعم طيب جزاكم الله خيرا حاضر حاضر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة للأخت الكريمة النهاردة اللي هي بنت الشقة زي ما بنقول بنحسب تمن السقف ده يتكلف قد إيه لو بيع يباع بقد إيه والشقة النهاردة لو اتباعت كاملة كأن الوالد كان أقامها كانت تباع بكام هنجد فارق فالنهاردة الشقة بمئة ألف جنيه هي كلفتها مباني خمسين ألف جنيه يبقى الفرق اللي عندنا كام خمسين ألف ده يقول إلى مين يقول إلى الوالد مرة أخرى ويكون نصيب له لكن النهاردة الوالد ادالها الشقة وهي تقول إن الشقة دي بتاعتي أنا لأن أنا اللي بنيتها لا ما ينفعش لأن في مبلغ هنا لم يدخل في هذا الحساب بالكلية اللي هو تمن السطح اللي تم البناء عليه فمقابل السطح لو كان إن الوالد يتوفى والإخوة بيتكلموا فيه يتم احتسابه يحتسب مقابل السطح وتخصم منه الايه التكاليف وفي نقطة بنبه إليها لو كان حصل عملا إن واحد بنى شقة وقعد فيها وأقام فيها يقول دي شقتي ويجي يحسبها في البيت طب ومقابل الانتفاع فين انت قعدت خمس سنين ساكن فيها انت بتقول النهاردة شقتي وأنا بنيتها ما انت بتتملكها مقابل ما انت بنيتها طب فين مقابل الانتفاع للورثة بيخصهم مقابل الانتفاع ده مثلا وليكن 200 جنيه شهريا النسبة كام بالنسبة للسطح وبالنسبة للمباني السطح 4 والمباني 6 يبقى ال 200 جنيه يقسمهم 80 جنيه يكونوا للورثة و120 جنيه ياخدهم اللي بنى الشقة والله سبحانه أعلى وأعلم ودي من المشاكل الشائكة اللي هي البناء على حق العلو ودلوقتي ظهر ناس بتبيع السطح فاضي والناس تبني عليه وتكلف وده أمر أصبح معروف في هذه الأيام السؤال إن شاء الله نتلقاه ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله اتفضلي يا حاجة أيوة يا حاج أيوة يا شيخ اتفضلي بص حضرتك أنا معايا ولدين وبنتين اه و... ووالدهم متوفي وسايب لي بيت فيه ثلاث شقق نعم وأنا د... ب...
آه بنتي الكبيرة متجوزة معايا في البيت وابني متجوز آه.
وأنا قاعدة في شقة وفي شقة أنا بنيتها للبنت لا الصغيرة ب- بنتك فين يا حاجة في البيت واخدة شقة اه طيب وابنك فين وابني برضو واخد شقة في البيت وابنك ليه شقة في البيت اه تمام وأنا وأنا قاعدة في شقة مم.
خليتها للبنت الصغيرة وبنيت لابني التاني شقة فوق مم.
وعندي محلين محل كبير ومحل صغير مم.
فانا دلوقتي يا يا شيخ عايزه اكتب ال- يعني المحل الصغ- الكبير للولد ياخد ايجاره لغايه ما اتجوز والمحل الصغير للايه للكبير عشان الكبير انا ساعدته في الجواز مم.
هل كده يعني انا م- يعني صح كده ولا حضرتك لا يا أعمل- حاجة ما تكتبيش حاجة يا حاجة وانت على قيد الحياة نهائيا لا يا حاج هو البيت ده بتاع والده مش بتاعي انا البيت بتاع والدهم هم آه، طب بتاع ما انت والدهم هم.
هتكتبي ازاي حضرتك لا مش هكتب انا عايزه يعني اقول ايه كل بنت شقه ما انا بس خليكي والولدين- معايا حضرتك اذا كان بيت ابوهم بيتقسم عليهم بشرع ربنا سبحانه وتعالى ايوه يبقى انت حضرتك ليك التمن ايوه ومالكيش ازيد من كده يبقى تكتبي لهم ايه انا هو مش عايزه يا حقهم حاج مش عايزه حاجه انا مش ع- بالنسبه لي أنا مش عايزه يا حاجه حاجة ده حقك حقك آه.
معلش حقك وتاخديه امم فحضرتك النهاردة البيت يقسم بشرع الله عز وجل إذا كان أبو بيت أبوهم ومات يبقى النهاردة هنكتب لهم إيه ما ده حقهم يقسم عليهم بشرع الله عز وجل امم أنت معايا حضرتك يا حاجة ايوه معاك هيطلع ابنك اللي موجود في قلب الشقة دوت واخد أزيد من نصيبه البنت واخدة أزيد من نصيبها اه مش كده بس البنت واخدة أزيد كتير مم.
يتم النهاردة حاجة اسمها معدل معدل يعني إيه النهاردة الشقة مثلا واقفة بستين ألف جنيه وهي يخصها أربعين يبقى البنت عليها كام مم.
عليها عشرين مم.
معايا حضرتك أيوة.
طب ابنك النهارده يبقى عليه 10000 جنيه يتاخد منه ال10 ويتاخد من البنت ال20 ويروحوا الباقي لمين لباقي الورثه اللي هم ما بنوش يبنوا بالفلوس ديت ما هو مش هيدفعوا يا مش هيدفعوا يا شيخ محدش هيدفع انا دلوقتي الشقه اللي فوق دي هساعد الواد الصغير لغايه ما يتجوز والشقه اللي انا فيها دي جاهزه عايزه اخليها للبنت الصغيره ما احنا احنا بنقول يا حاجه حضرتك اذا كان الميراث ده بتاعهم يقسم بشرع يعني الله دي ما عز وجل تعتبرش كده هبه يا يا شيخ ولا ايه حضرتك هبه من شايف مين يا إيه؟
حاجه هو البيت بتاعهم ولا بتاع حضرتك لا بتعبوهم تعبهم بيبقى مش هبه منك انت بقى امم يبقى ده ميراث ليهم يقسم بشرع الله عز وجل وربنا يحفظهم لك ويبارك لك فيهم يا حاج بالنسبة لتكملة السؤال اللي كان سئل وقطعه الاتصال ان الام كان عندها شقة باعتها واشترت بالفلوس اللي عندها كلها شقتين وادت لولد من ولادها شقة كاملة ادت لولد من ولادها شقة كاملة وفضل شقة التلات بنات النهاردة بيسألوا هل دي ليهم ولا لأ طب السؤال معلش اتصل ونكمل السؤال السلام عليكم فالنهاردة بالنسبة للتلات شقق دول الأخت الكريمة بتتكلم وكأن الأم ماتت وإحنا بنقسم الإيه التركة بتاعتها هي المسألة هذه تتعلق بالعطية سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه لما يروي لنا حديث النحلة التي نحلها أبوه له أبوه وهو بشير آه، آه، أبو النعمان وهو أنصاري رضي الله عنه وأرضاه فذهب يحمل ابنه على كتفه نعمان بن بشير مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين كان عنده ثمان سنين وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لما يروى حديث الحلال بين والحرام بين يشير بإصبعيه بسببتيه إلى أذنيه طب بيشير إلى أذنيه ليه ليؤكد السماع من النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة لأنه سمع في هذه السن الصغيرة النعمان بن بشير ذهب أبوه كطلب أمه عمرة بنت رواحة أم النعمان هي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله الشاعر اليثربي القائد في غزوة مؤتة فقالت أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النحلة التي أعطيتها لابني فذهب يحمل ابنه على كتفه كان النعمان عنده حوالي أربع سنين ويروي هذا الحديث قال يا رسول الله إني نحلت ولدي هذا نحلة أعطيت عطية وأرادت أمه أي عمرة بنت رواحة أن تشهدك عليها قال صلى الله عليه وسلم أو فعلت ذلك بولدك كلهم قال لا قال صلى الله عليه وسلم اذهب فإني لا أشهد على جور هذا ظلم وليس بعدل أن تمنح ولدا من أولادك وأن تقصي الباقين عن ذلك وأيضا لا يتصور أن تكون النحلة بكل ما للإنسان يعني هذه المرأة الأم الفاضلة بكل ما عندها من مال اشترت شقتين فأعطت ولدها شقة من الشقتين طب والثلاث بنات التانيين البنت هتاخد تلت شقة طب والولد لوحده واخد شقة يبقى النهاردة هي فضلت الولد على البنت على الثلاث بنات في العطية ولم تسوي بين أبنائها في العطية وفي نفس الوقت البنات النهاردة بيتعاملوا وكأن الأم قد ماتت كأن الأم نفسها قد ماتت وما أراه في مثل هذه الحال أن الأم تبقي الشقة باسمها وتترك حق الانتفاع لها لابنها حق الانتفاع بالشقة يكون لابنها نتلقى السؤال إن شاء الله ونتم بمشيئة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة المسألة اللي عندي ر- ر- جزاك الله خير أولا جزاك الله.
آه، المسألة اللي عندي آه، زوجي آه، يعني أنا أرملة من سنتين كده مم.
عندي بنتين نعم وهو سايب فلوس في ال- في البنك آه، مئة ألف جنيه نعم ليه إخوات بنات وصبيان والأب والأم موجودين نصيب البنات هيكون إيه؟
حاضر.
و- والده والده حاجة موجود يا تاني، والده بناتي موجود يا هيورثوا حاجة مش جدهم كده ولا لا؟
والده موجود اه موجود ووالدته ووالدته موجودة اه طيب انت حضرتك ان شاء الله ليك التمن اه حضرتك ليك التمن يعني من 100000 يبقوا 12000 ونص ايوه البنتين ليهم كام ليهم التلتين تلتين اه يعني حوالي 66000 وايه و- وزياده يعني آه.
تمام بالنسبه لحضرتك للام والاب اه الام ليها السدس فرضا ايوه ليها كام السدس السدس فرضا ايوه وبالنسبه للاب له السدس ايه فرضا اه والباقي تعصبا لكن ملوش باقي فمش هياخد غير السدس فرضا هنا اه يعني هيطلع حضرتك التلت للاب والام ايوه وهيطلع للبنتين التلتين وحضرتك هيبقى لك التمن أيوة.
تمام فبالتالي مش هتاخد 12 ونص آه.
لان النصيب بتاعك هي ايه هينقص لان المسألة ديت اسمها مسألة عائلة من المسائل التي تعول اه تمام هيحصل نقصان في أنصبة الورثة ايوه فحضرتك هتنتظر معايا بس دقيقة ان شاء الله بإذن الله احسبها لك طيب وبناتي هيورثهم جدهم ان شاء الله ولا انت مستعجلة عليه ليه بس يا لا حاجة مش قصدي يعني بس الواحد بيبقى عنده يعني عنده فكرة يعني والله الأعمار بيد الله عز وجل طبعا ايوه آه.
اكيد طبعا بس اهو يعني بسأل يعني هل يعني كسؤال عام حتى يعني اه هو حضرتك لو الجد ربنا يمتعه بالصحة والعافية توفاه الله ايوه فللبنات وصية وصية واجبة لا آه.
تزيد عن الثلث آه. ايوه آه.
طب جزاك الله كل الله- خير بس خلي بال حضرتك ايوه زي ما بقول لحضرتك النهاردة ال- آه.
التركة بتاعتكم ديت هتقسم المئة ألف على سبعة وعشرين على ايه على ايه على سبعة وعشرين سهم ايوه تمام ايوه اللي هيطلع هتضربي في ثلاثة ليك انت اه هتضربي سبعة وعشرين في ايه اللي تلاتة.
هيطلع يعني اقسمي المئة ألف على سبعة وعشرين سهم ايوه يطلع ليكي كام يطلع ليك انت بتكتبي ولا لا حضرتك ايوه انا بكتب ايوه طيب اكتبي انت حضرتك هتقسمي ال ألف على 27 سهم ايوه هتضربي السبعة و- يطلع يطلع حضرتك 3 في أيوة.
الناتج معايا حضرتك ايوه معاك مع حضرتك هتضربي لنفسك 3 سهام ايوه البنت عندك ليها 8 سهام كل بنت ليها 8 تمانية اه اه الاب ليها 4 ايوه والام ليها كام أربعة.
أربعة. تمام اجمعي بقى 4 4 8 ايوه 8 و16 للبنتين 24 و3 ليكي 27 ايوه يعني انت التمن بتاعك هيبقى 9 توسع هيقل يعني هيقل التمن بتاع حضرتك طب هيبقى واخواته اخواته ما بيورثوش لان هم محجوبين بابوهم اه الاب بيحجب الاخوه ايوه فما بيورثوش طيب جزاك الله ربنا خير.
يرحم زوجك رحمه واسعه يا ويتجاوز عنا أسألك وعنها يا سؤال رب يا رب أسألك نسال الله ان سؤال.
يخلفه خيرا في عقبه طب ب- ب- سؤال تاني معلش اتفضلي يا آه، دلوقتي عمهم الوصي عليهم نعم والفلوس دي في البنك ومحطوطة ب- طبعا بطلع ارباح طب وأنا الاول مش يا حاجه قادرة- بس ايه بعد اذن حضرتك العم ازاي وصي وفي وجود جد والجد ولي طبيعي ما هو الجد تنازل للعم تنازل للعم اه نعم بالوصاية اه فهو لأن الجد دلوقتي الجد حاطط هنا الفلوس، آه، ولي باسم طبيعي مش يعني- وصي لسه يعني يعني الفلوس باسم ب- حاططهم في البنك نعم وبياخد الارباح مم.
مش الارباح دي تعتبر آه، ربا ما انا ما اعرفش البنك بنك اسلامي اه اه لا هو بنك ربوي بنك ربوي اه أيوة.
ما- ما يجوز يا حاجة انها تؤخذ
آه، ازاي ما يجوز ان هم ياخدوها ولا ياكلوها ولا ينتفعوا بيها اعملي طلب للنيابة الحزبية اه وحولي المال لاي بنك اسلامي ينفع انا اعمل كده والعم الوصي ممكن ان حضرتك العم يعمل الطلب وانت ما خدتش الوصاية على بناتك ليه ما هم في الص- بقى بر- بيرفضوا الامور دي بقى طيب خير ان شاء الله خير ان شاء حضرتك الله يتعمل طلب وتنقل الاموال وفي نقطه يا حاجه برضه المال يزكى ايوه أيوة.
اه المال بتاع الايتام يزكى وربنا بس انا يحفظهم خايفه من الح- من الحرمانيه ربنا يغنيك بس أنا بالحلال مش ويجازيك بإيدي كل خير يا أعمله حبيبي يعني فهل علي انا وزر في الامور دي ولا لا انت حضرتك كلميه عشان ترفع له وزر عنك طيب جزاك الله خير الله يحفظك يا رب. ربنا يجنبنا واياك الحرام يا حاج السؤال اخر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي
ازي حضرتك يا شيخ ربنا يجازيك عنا كل خير يا رب اتفضلي حضرتك السؤال اتفضلي حاضر انا آه، م- مطلقة وعندي اثنين من الاولاد مم.
ووالدي اعطاني شقة ايجار قانون قديم مم.
وبعدين آه، طبعا اشفاقا على حالي وعلى موضوع الطلاق ده وكده مم.
لان انا ما عنديش مكان تاني طبعا اقعد فيه خالص يعني نعم.
والد وولادي يعني اخد الشقه اللي احنا كنا فيها يعني نعم وبعدين آه، جاء بعد حوالي سنتين او ثلاثه من قعدي في الشقه دي وطلبت منه ان هو يكتب لي آه، عقد على- وخاصه ان الشقه اساسا كانت بتاعت اخ من اخواتي لكن بدل وبابا عطاه واحده اكبر في نفس البيت مم.
وبعدين والدي آه، طلبت منه يعمل لي عقد آه، ما كانش موافق في الاول بعد كده وافق علشان كمان ادخل تليفون باسمه وحاجات لان كل حاجه باسم اخويا مم.
ال- آه، النور والمي والميه وكل حاجه وبعدين لما قعد يكتب لي العقد جزاه الله خيرا آه، ساب لي حته بتاعه التاريخ فاضيه خالص وحتى قال لي انت اقعدي اكتبي العقد كله قدامي وكتب العقد على انه قانون قديم مم.
على انه اللي هو يعني ايجارات القديمه يعني حضرتك مم.
وساب لي حته التاريخ فاضيه وقال اكتبي التاريخ اللي يعجبك مش مشكله بالنسبه لي خدت العقد آه، وبعدها رحت قلت امشي في اجراءات صحه التوقيع والمحامي طلب مني آه، آه، ان انا يكتب التاريخ فقلت له شوف اي تاريخ مناسب مش مشكله بالنسبه لي فالمحامي آه، قال لي نحط التاريخ اللي فيه مصلحه ليك لان انا آه، طب انا انا معلش بعد اذن حضرتك بس ال- ده ليه علاقه بالمواريث
لا ايوه ايوه ايوه لا انا عايزه اعرف يعني آه، آه، تقسيم ال- ال- الحاجات دي وهو عايش صح ولا ان هو ابويا حاليا علاقته بيا وحشه ان بعد ما قمت باجراءات صحه التوقيع رجع ابويا في كلامه تحت ضغط من اخواتي ومن امي علشان آه، ي- عايز ي- يرجع في في كلامه بعد ما قمت في الاجراءات بتاعه صحه التوقيع وحلف عليا آه، ان ان هو ما يكلمني وحلف على امي بالطلاق ان انا ما اخشش بيتهم ومش عارفه اعمل ايه يعني ده سؤالي مش عارفه اعمل ايه وانا بحاول اوصل آه، ما ما بيني وبينهم آه، اوصل لا رحمه بيني حضرتك وبينهم حضرتك النهارده بالنسبه لوالدك والدك النهارده ادالك الشقه اجبارا ولا عن والله طوعيه ابدا بكل رضا بكل رضا طب بكل رضا ليه عطاها لي وقال لي التاريخ هجيبه فالمحامي لا كتب معذرة لي- ما أنا- ما احنا مش عايزين كل حاجة نرميها على المحامين بس خليكي معايا بس لا لا لوحدك.
مش حاضر اصل المحامي ايه بيشيل كل حاجة يعني لا انا حضرتك عايزه اقول حته بس المحامي كتب جزئيه مهمه لازم حضرتك تعرفها عشان تقدر تحدد يعني المحامي يعني المحامي كتب اللي مش حضرتك اللي التاريخ- وديت له العقد نعم مش حضرتك اللي وديت له العقد ايوه عشان يمشي لي في اجراءات صحه التوقيع طيب بس بعد اذن حضرتك بس النهارده انت حضرتك قاعدة في الشقة مش أيوة.
كده والوالد سابها عن كامل طيب خاطر ايوه ليه نفسك مش مطمئنة وقلقانة وخايفة انا وخايف- انا نفسي مطمئنه و- و- وكويسه بس المشكله ما لو دلوقتي كانت مطمئنة ما كنتش طلبت العقد ولا طلبت ان هو يعمل لك اثبات تاريخ ولا الكلام ده كله وخصوصا ان ما هو ساب لك حضرتك الشقة م- البيت البيت متهالك البيت متهالك وتعبان ومصيره هيقع يوم ما يجي مقاول يبنيه اطلع له ايه يثبت حقي عموما عشان حضرتك تبقى عارفة عقد الإيجار ما بيثبتش حق لأن مجرد ما يقع عقد الإيجار بينتهي بقوة القانون يعني شرعا وقانونا بهلاك العين عقد الإيجار بينتهي معايا حضرتك طيب فأنا أنصحك سؤالي مع- دلوقتي طب هل معلش في وزر عليا وهو اللي قاطع الرحم وحلف على امي بس بعد بالطلاق ما إذن اخش حضرتك بيتهم بعد بعد إذن حضرتك ال- ال- عشان بس الاقي الموضوع خاص بالمواريث أنصحك لله سبحانه وتعالى تاخد العقد تديه لوالدك العقد اللي أنت خدت عليه صحة توقيع ترجع الأصل بتاعه للوالد وإن شاء الله هتجد منه كل خير بأمر الله ما هو عايز يكتب على العقد لما انا اموت لما انا اموت الشقه لا تقول لاولادي عندي اثنين من الاولاد نعم ان هو شاء الله عايز يكتب- ربنا ربنا يغنيهم من فضله بامر الله وما يحتاجوش لحد ان شاء الله ورجع العقد لوالدك وتبقى الامور طيبه ان شاء الله ما هو والدي عاطي شقق لناس تانيين وعامل لهم عقد في نفس البيت يا ستي عقود الايجار مش تملكه مش توريثه ملهاش دعوه بفقه المواريث خالص انت معايا حضرتك اه يعني حضرتك آه، شكاوي في المواريث بس يعني انا ما اه ودي زي ما بقول لحضرتك كده رجع بس العقد لوالدك ان شاء الله وكل الامور هتنتهي على خير بامر الله احنا كنا بنتكلم عن المرأة اتصال اخر آه، طيب. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه بعد سعادتك آه هل, انا أنا بحمد ربنا الحمد لله ان اخيرا راجل اتصل هل ابن بنت الحمد لله اتفضل
هل ابن بنت آه، متوفاه هل حياة مورثها يرث ده سؤال هو حضرتك كلمة يرث لا يرث لكن له وصية واجبة معايا حضرتك ايوه سامعك آه كلمة اليرث مش هيرث لكن نفس المعنى بيؤدى من خلال الوصية الواجبة يعني يعني اللي اللي مات واخد بال حضرتك اللي هو جد الابن دوت اللي مات جبن جد ابن البنت اللي مات او جدته أيوة.
تركت مين تركت آه ولدين مثلا ولدين يبقى حضرتك النهاردة ابن البنت ده زوجها عايش ولا ميت زوجها عايش عايش يبقى زوجها ياخد الربع معايا زوجها ولا حضرتك ابنها ابنها لا انا بك... زوجها ميت يعني قبلها لا انا بتكلم على ابن بنت ابن بنت متوفاه ما انا فاهم هل ابن حياة اب- ابن البنت مورثها؟
انا فاهم فاهم ابن البنت موجود هيورث في مين ابن البنت نعم هيورث في مين في جده ولا في جدته جدته. في الجدة يا فندم في الجده الجده اللي ماتت دي سابت مين ثابت ولدين وابن بنت متوفاه حال حياة مورثها ملهاش زوج يعني لا ملهاش زوج يبقى لا، ابن ملهاش البنت زوج.
ابن البنت هياخد الخمس وصيه واجبه مم.
هياخد الخمس وصيه واجبه اللي هو كانت والدته تاخده كما لو كانت حيه
طيب بعد اذن حضرتك آه، آه، هل م- يعني هل ام بنت بمال زوجها وتوفى هل في حقها انها تبيع م- ملك جوزها اللي هو سابه ورث الكل ولكن باسمها هل لها حق في هذا؟ وشكرا يا فندم.
لا ما دي, دي نقطه تانية حضرتك النهارده انت بتقول ان هو كتب لها مش كده اه كتب لها اصبح المال ظاهريا ايه ملكها مش كده ولكن هل يحق لها شرعا؟
ما انا ب... انت حضرتك طب انت حضرتك بتقول شرعا هو الكتابه دي غير شرعيه لا هو سابها لها انها تكتب باسمها بس.
اه يعني شرط عليها كده لا ما شرطش هو قال لها لو عايزين تشتري اشتري لو عايزه تبني ابني وده المال اهوت هل مم.
من حقها تبيع تحرم واولادها من مال ابيهم؟
ما انا انا بقول لحضرتك النهارده الرجل كتب لامراته مش كده نعم كتب لها حاجته مش كتب لها هي اشترت باسمها اه ما انا بقول لحضرتك شرعا بقى شرعا ان لم يكن مالها تأسم لكن التصرف ظاهره تصرف صحيح ان المال باسمها وبتبيعه وتشتري باسمها انت معايا حضرتك نعم اه التصرف ظاهره صحيح لان المال باسمها ودي مشكلة على فكرة النهاردة انت بتدي لزوجتك تشتري باسمها وتعمل وكده لما تيجي تبيع انكر عليها طب من الاول خلي الحاجة باسمك علشان تكون الانسان اذا مات ولقي ربه عز وجل تقسم على الورثة بحسب انصبتهم الشرعية لا يظلم احدهم شكرا يا فندم ربنا يرفع قدرك ويعزك يا رب نرجع إلى السؤال الذي كنا نتحدث عنه كان في سؤال ورد لنا عن الوصية الواجبة احنا بينا في اتصال آخر إحنا مش هنخلص الوصية اتفضل السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ عليكم لا السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل الله يخليك يا شيخ بالنسبة ل... ل... لإخواننا في فلسطين اللي هم بيضربوا ببعض دول ده ده خاص ده خاص بالمواريث حضرتك لا لا يا شيخ لا ما أنا- حضرتك احنا هنا فقه مواريث فقط طب بالنسبة للعملات الاستشهادية دي هل هي حضرتك- جائزة؟
ما انا بقول لحضرتك شوف كل ما يخرج عن اطار المواريث من ماشي السياسة شكرا يا شيخ الخارجية تخرج عن اختصاصنا تفضل. بالنسبة للوصية الواجبة زي ما تكلمنا ان قبل صدور قانون الوصية الواجبة كان المعمول به في مصر هو عدم الوصية الواجبة وكان المعمول به هو أرجح الأقوال بالمذهب الأحناف فبالتالي ما كانش فيه الوصية الواجبة ولم تكن معروفة في مصر لكن صدر القانون في الأربعينات كما ذكرنا ولم يستند حقيقة على ما أذكر من قراءتي للأعمال التحضيرية لهذا القانون للنصوص الشرعية وإنما استند لعاطفة غير صحيحة إن بيقول إن الجد بيكون رجل غني وابنه مات في حياته وأبناء الابن فقراء ولا يجدوا مالا ومن ثم إن هو بيعطي لأبناء الابن الفقراء حتى يجدوا مالا يستعينون به على غوائل الدهر كما يقولون والحقيقة أن هذا لا يصلح أبدا أن يكون تبريرا شرعيا لكن التبرير الشرعي اللي يقبل زي ما ذكرنا هل آيات المواريث ناسخة لآية الوصية في سورة البقرة أم لا هذا هو المقبول وده أمر مختلف فيه بين أهل العلم لكن للإنصاف وللحق فآيات الوصية آية الوصية لم تحدد مقدارا معينا يوصى به إلى أبناء الابن المتوفى في حياة أبيه يعني لا قالت نصيب الأب ياخده ولا كلام زي كده وبالتالي إذا قام الجد بالوصية لأبناء ابنه أو أبناء ابنته التي ماتت في حياته أو أعطاهم هبة فإن ذلك يغنيه ويخرجهم عن الوصية الواجبة إذا ادالهم طواعية فبالتالي لا يستحق وصية واجبة الوصية الواجبة بياخدوها في حالة أن يحصل وفاة لابن أو بنته في حياته ولم يعطي لأبناء الابن أو أبناء البنت شيئا يأخذونه في حياته فدي مسألة مختلف فيها بين أهل العلم ومعظم الدول الإسلامية الآن تأخذ بقانون الوصية الواجبة معظم الدول الآن بتأخذ بقانون الوصية الواجبة في نفس الوقت اللي هي بتشرك الجد مع الإخوة ولا تورثه كما عرضنا لذلك من قبل فدي بالنسبة لمسألة الوصية الواجبة اللي بيسأل عن حكم شرعية الوصية الواجبة والحق أيها الإخوة الكرام إن إحنا لما تكلمنا أن أول شرط من شروط الميراث هو وفاة المورث وتحقق حياة الوارث لابد أولا أن المورث يموت وبعد ما يموت تنتقل أمواله وتؤول تركته إلى ورثته لكن كل تدخل من الإنسان في شرع الله عز وجل يفسد الدنيا ولا تنصلح الدنيا أبدا بمخالفة شرع الله لذلك اللي احنا وجدناه الآن الأم بتكتب لابنها شقة وتترك ثلاث بنات والثلاث بنات بيتطلعوا إلى موت الأم أو ان هم ياخدوا الشقة في حياة عينها طب وإذا قيل لهم ما ينفعش طب وإزاي الابن خد شقة بمفرده ده احنا كمان الشقة لما ناخدها احنا الثلاثة واخدين نصيبنا ناقص وصار نصيبا وحقا وهو غير لازم إلا بعد موت الأم متعه الله بالصحة والعافية ولذلك أرى في الأمور اللي زي دي إن الأم أرادت أن تعين ولدها بمبلغ لفقره أو لشدة عوزه مش لازم يكون عنده شقة تمليك ممكن يستأجر ممكن يستأجر شقة وإن كانت شقة تمليك ملك للأم تؤجرها لولدها يكفي إن هي مش هتاخد مقدم تخفض له الإيجار ما شابه ذلك لكن إن هي تتركها له بيعا وشراء وتظلم البنات فهذا لا يجوز لأن ولدها لن يغني عنها شيئا بين يدي ربها عز وجل فأرجو أن احنا ننتبه لهذه الأمور بمشيئة الله عز وجل كنا تكلمنا في أول الحلقة أن المستحقون للتركة هم أصحاب الفروض أصحاب الفروض احنا ذكرناهم قبل ذلك اثني عشر أربعة من الذكور وثمانية من الإناث احنا قلنا من الذكور الأب والجد والزوج والأخ لأم وثمانية من الإناث ثمانية من الإناث البنت وبنت الابن الأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت لأم والجدة والأم والزوجة هؤلاء هم الثمانية من النسوة أصحاب الفروض وأربعة من الذكور يبقى عددهم 12 مستحق من أصحاب الفروض أو مستحقون للميراث بالفرض تكلمنا أن المستحقون في المرتبة التالية بعد أصحاب الفروض هم أصحاب العصبات بينا أن العصبة إما أن يكون بنفسه كالابن وكالأب والأخ الشقيق وابن الابن والأخ الأب والعم إلى غير ذلك وبينا أنهم أربع درجات وتكلمنا عن العاصب بغيره وبينا أنها المرأة التي تستحق النصف عند الانفراد وتستحق الثلثين عند التعدد وأن ذلك ينحصر في أربعة من النسوة هن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب وتكلمنا أيضا عن العاصب مع غيره وبينا أن ذلك يكون في اثنين فقط من النسوة وهن الأخت الشقيقة والأخت الأب مع البنت أو مع بنت الابن فأول مستحق للتركة هم أصحاب الفروض اللي هم ال 12 اللي ذكرناه يأتي بعدهم أصحاب العصبات والعاصب إذا انفرد بالتركة أخذها وإذا كان فيها صاحب فرض أخذ الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض يبقى أول مستحق للتركة أصحاب الفروض بعدهم العصبات في المرتبة الثالثة يأتي الرد على أصحاب الفروض وده في حالة ان السهام تكون قليلة في التركة زي الزوجة ترث زوجها ومعها ابنتها بينا ان البنت هنا تاخد النصف فرضا والزوجة تاخد التمن فرضا والبنت تاخد ثلاث اتمان التركة الباقية ردا يبقى ده ميراث اسمه بالايه بالرد على اصحاب الفروض ودي المرتبة الثالثة بعد الميراث بالفرض وبالتعصيب ثالث مرحلة او ثالث مستحق في التركة أصحاب الفروض حينما يرد عليهم يقال الرد على أصحاب الفروض ولكن انتبه عدا الزوجين عدا الزوجين طب يأتي في المرتبة الرابعة من يأتي في المرتبة الرابعة ذوي الأرحام ذو الأرحام والرحم كما تعلمون هي بيت منبت الولد بيت منبت الولد ووعاؤه هي الرحم وتطلق على القرابة كل قرابة فهي رحم للإنسان وقد ورد أن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أتاه رجل ووقف ببابه وقال لحاجبه قل لأمير المؤمنين أحد ذوي رحمك بالباب فأدخله فلم يعرفه فقال أأموي أنت من بني أمية قال لا قال أقرشي من قريش قال لا قال أمضري قال لا قال فأية قرابة وأية رحم قال رحمك بآدم ألم يقل رب العزة سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي اتقوا الأرحام وصلوها فقال معاوية رضي الله عنه وأرضاه هذه رحم, رحم مجفوة لأكونن أول من وصلها سؤال ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير عن البرنامج اللي جزاكم الله بتقدمه خير.
ب- بالنسبة حضرتك لقانون آه، المواريث نعم.
بالنسبة للمواريث ألو سامع حضرتك اتفضلي
آه، كان عندي يعني بيتنا كان والدي يعني توفى سايب بيتنا وبعدين آه، ط- ب- بعد كده يعني اخواتي حبوا يبيعوا البيت فلما باعوا البيت ما اتكتبش باسم حد يعني حضرتك سامعني أنا سامع حضرتك بس مش فاهم يعني يعني البيت مين اللي باعه اخواتي اخواتي آه حبوا باعه يبيعوا البيت نعم فلما باعوا البيت آه، اما جم يشتروا في مكان تاني يعني في- كنا الاول في شبرا يعني وجم اشتروا في مكان تاني مم.
ما ما اتكتبش باسم حد أمال كاتب العقد فاضي لا يعني ك- آه، ما اتكتبش زي ما كان باسم والدي يعني آه اشتروا باسمهم يعني اه مم.
فانا عايزه بس اعرف يعني الرد على السؤال ده هل ده كده صح يعني
هو حضرتك والدك لما مات والد أيوة.
حضرتك مات والبيت اتباع مش كده اه ما هو والدي كان اه متوفي طيب بدري.
ال- المال يروح فين ايه المال يروح فين مال ايه ده البيت نفسه تم مش انتوا بعتوه اه ما هم اشتروا بيت تاني بس معلش ده البيت مش اتباع ولا هو ولا بدلوه اتباع واشتروا بيت تاني طيب طيب اتباع البيت وفي فلوس طلعت مش كده اه الفلوس دي تقسم على الورثه بحسب الانصبه الشرعيه اه لا لا هي ما اتقسمتش هو اشترى بيت تاني يعني اخواتي طيب.
اشتروا بيت تاني اشتروا بيت تاني آه.
استأذنوا الورثه في ذلك كل اخواتي بقى طبعا ان هم موجودين في البيت معاهم والدتي واخواتي وكده بس انا كنت عايزه اعرف يعني هل ده يعني صح ولا حضرتك غلط حضرتك لما اشتروا اشتروا بتراضي من الجميع ولا من تلقاء نفسهم بدون الرجوع لا لا لحد الكل طبعا تراضى طبعا الكل تراضى اه تراضى طيب يبقى اذا عملية البيع لما تمت تمت عن تراضي ومضوت العقود كلكم اه ولما جيتوا اشتريتهم كانت الشراء كان بالتراضي من الجميع مش كده اه يعني يعتبر انكم وكلتوهم او فوضتوهم ان هم يشتروا اه طيب النهارده بقى المفروض ان البيت اللي اشتروه دوت يكون برضه بحسب الحصص بتاعه الورثه كلهم اه ما ما انا حضرتك يعني ع- الواحد عايز يعرف يعني على مدى البعيد بعد كده يعني آه.
عشان آه، الولاد اللي طالعين واخواتي و... يعني اخواتي كل واحد انتوا ليه ليه شقه النهارده ليه ما تكلمتوش في هذه المساله والاخت مثلا اللي, اللي مش مستفيده من البيت تطلب حقها
اه تطلب حقها منهم
مين اللي بتطلب اللي هي البنت الراجل اللي هو اللي كان صاحب البيت الاولاني
احنا حضرتك كان كان البيت كله باسم والدي مش والدك لما مات بس بقت يا الملكيه ولد، بتاعتكم البيت كله كان باسم والدي خلاص لما الوالد والدك بقى الله توفى.
يرحمه لما مات كنا مين- كلنا قاعدين في البيت يعني اخواتي كانوا قاعدين في بس البيت معلش و- بعد اذن حضرتك خليكي معايا بالراحه آه.
بس البيت لما والدك مات مين آه.
المالك بتاع البيت الجديد الورثه اه الورثه كلهم اللي هم مضوا على عقد البيع آه، آه.
مش كده مش طلعتوا اعلان وراثه ما احنا اه كلنا بعنا بقى عشان خاطر يشتروا في مكان تاني وكلنا متراضين في الموضوع ده كلكم متراضيين في اه بس انا انا بسال حضرتك يعني هل ده بقى هو هو ده الصح يعني ولا المفروض انه بيباع ويورث وبعد كده يبتدي كل واحد ي... يعني ياخد حقه وبعدين يبتدوا ياخدوا من جديد والله يا حضرتك انتوا طالما تراضيتهم ومحدش اعترض ومحدش قال لا انا عايز فلوسي يبقى الناس ما عملوش حاجه غلط اه ده الصح يعني آه.
لكن بعد كده طيب بعد كده اللي عايز حقه يقول يا اخوانا طلعوني من البيت انا عايز حقي اه آه. ياخد نصيبه عينا ان كان البيت يتسع ياخد كل واحد شقه والذكر ياخد شقتين لا باس اه ما لكن فيش الكلام مش ده.
المفروض ان هو يفضل على هذا الوضع يعني.
لا ما يفضلش كده ما آه.
يفضلش على هذا النحو لا احنا دلوقتي هو على الوضع القائم ما يعني ما نعرفش آه، الصبيان لهم ايه او البنات لهم ايه لا والكلام ده تقعدوا مع بعض وتخلصوا الامر ده وده شرع ربنا سبحانه وتعالى تلك حدود الله ما فيش حد ابدا هيقف ضد نصيب لبنت او ما شابه ذلك اه ماشي جزاكم الله خيرا متشكره جدا شكر الله سؤال اخر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضل يا اخي الكريم
آه أنا كنت آه بني بيت وبنيت الدور الأرضي وكلفت فوقيه حوالي ألف جنيه
نعم وبعدين آه بنتي بنت فوق كلفها حوالي آه حوالي ثلاثين ألف نعم وبعدين آه، فعايزة تعمله مش عارف أعمل لهم لها الشقة اللي عملتها وبناتها دي من فلوسها آه، اعمل يعني اعمل تمليك ولا ايجار
حضرتك يا عم الحاج بتجيب حد يشوف البيت انت معايا حضرتك ايوه حد يكون مع حضرتك يشوف البيت اه يتمن الشقه اه لو اتباعت تجيب كام معايا حضرتك اه لو اتباعت زي ما هي دلوقتي والمباني بتاعتها تتكلف كام انت معايا يا عم الحاج الو ايوه نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ايوه انا وبركاته معاك يا شيخ نعم انا الابن والله يا شيخ طب ومنعت ابوك يتكلم ليه لا ما فيش والله هو بس الخ... هو من السنه بس التليفون عندنا واقف طيب اتفضل اكمل اتفضل ايوه بقول لحضرتك دلوقتي يعني اختي بنت مم.
خدت السطح وبنت فالوقت هتدي اتفقت مع الحاج الناس تدي له 11000 جنيه بعد ما تخلص الاقساط اللي عليها اه خدت بال حضرتك آه.
فدلوقتي احنا العقد نكتبه ايه وهل هي ليها حق في الميراث برضك في البيت في الورث ولا ايه حضرتك طيب حضرتك دلوقتي بالنسبه للشقه اللي اتبنت ايوه هتدفع 11000 دي مقابل السطح اه هم قالوا مقابل السطح اه مقابل السطح مش كده اه طيب جميل يبقى اذا طالما هتدفع لك مقابل السطح ودفعت المباني من معاها اه يبقى الشقه دي صارت ملك ليه ماشي الشقه دي بقت ايه ملك ليه بقت ملك ليه ايوه ما انت لو بعت الشقه تمليك تبيعها بكام لو احنا ما فصلناش يا شيخ بصراحه ما انا بقول لك تقدرها تقدرها عشان تشوف ال 11000 دي عادله ولا فيها ظلم ليها او ظلم ليك يعني اشوف الاول ال 11000 جنيه الارض تجيب حقي او ما تجيبش اه مش الارض السقف اللي بنت عليه ايوه السقف حضرتك آه، واخد وبعد بالها.
كده يتكتب تمليك حضرتك يتكتب لها عقد تمليك وبعد كده بقى لها حق عادي في ال- في الورث حقها في الميراث اه طبعا دي بره الكلام ده كله ماشي يا شيخ ماشي جزاك ربنا الله يصلح خير حالك. الله يكرمك ربنا شكرا يحفظك طبعا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الإخوة الكرام فكنا نتحدث عن المستحقين للتركة وتحدثنا أن المستحقون للتركة هم أصحاب الفروض ثم العصبات ثم الرد على أصحاب الفروض ثم بعد ذلك ميراث ذوي الرحم وبينا أن الرحم هي بيت وعاء الولد أو بيت منبت الولد وشرعا هي كل قرابة للإنسان أما عند أصحاب الفروض فللرحم معنى آخر يختلف عن معناه الشرعي فعند أصحاب الفروض الميراث لذوي الرحم يكون لكل قرابة لا ترث بطريق الفرض أو بطريق التعصيب ذوي الرحم كل قريب لا يرث بالفرض ولا يرث بالتعصيب لا يرث بالفرض يعني مش من ال 12 اللي احنا ذكرناه ولا يرث بالتعصيب يعني ليس عاصبا بنفسه ولا عاصبا بغيره ولا عاصبا مع غيره تكلمنا قبل ذلك بالتفصيل عن الميراث بالفرض والميراث بالتعصيب فذوي الرحم ليسوا من هؤلاء جميعا هتجد ان ذوي الرحم زي الخالة زي العمة زي ابن الخالة زي ابن بنت الابن زي ابن البنت زي الجد الأم كل هؤلاء من ذوي الرحم لا يرثون لا بطريق الفرض ولا بطريق التعصيب وميراث الرحم اختلف أهل العلم فيه على قولين يا ريت لو الرسومات التوضيحية اللي احنا جايبينها جاهزة نعرضها مش جاهزة مش مشكلة ان شاء الله بالنسبة لي ميراث ذوي الرحم اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه على رأيين الرأي الأول لزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وهو قول عن ابن عباس وكان لا يرى الميراث لذوي الرحم كان لا يرى توريث ذوي الرحم وكان يقول بمنعه والحقيقة قد انتهى الوقت وأعلنا بذلك فنكتفي بهذا القدر بمشيئة الله ونتم حديثنا عن ميراث ذوي الرحم وأيضا عن الفتاوى التي ترد إلينا ولكن فيما يتعلق بفقه الفرائض فقط وذلك في اللقاء القابل إن قدر الله عز وجل لنا أن نبقى وأن نلتقي بأمر الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتى والدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى